مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات النهاردة هنتكلم على آه، في هوليوود وفي السينما المصرية أو العربية عامة على بعض الفنانين اللي اعتذروا عن أعمال وحشة هم عملوها بمعنى ان مثلا ال- ال- الممثل او الممثله مثلا يشتركوا في في فيلم او مسلسل ويرو ويتم الترويج ليه والناس تقعد تقول ايه ده احنا مستنيين الفيلم ده وبتاع او المسلسل ده اكيد هيطلع حلو وكده وفي الاخر ما يطلعش بالمستوى المطلوب او يطلع وحش او يطلع قصته اي كلام او يطلع مثلا ما بيضحكش وبيبقى كويس بقى لما الفنانين دول بيطلعوا بعد كده يعتذروا يقول لك ايه انا بتاسف يا جماعه ان المسلسل ما عجبكمش لا المره الجايه هيبقى احسن آه، لا الفيلم يا جماعه لا مش حلو فالمره الجايه آه، هنختار اختيارات افضل ونبقى عند حسن ظنكم والحركه دي دايما بتحصل قليل يعني يعني هي- خلينا صراحه قليل ما حد بيطلع يعتذر فعشان كده احنا القائمه بتاعتنا هتبقى ايه فيها آه، في آه، السينما المصريه هنا او في السينما العربيه وهوليوود طبعا واحنا هنا هنتكلم على اعتذارات النجوم او الفنانين على اعمال قاموا بيها يعني في صميم شغلهم مش اعتذارات عن مثلا آه، فضايح اتورطوا فيها آه، قضيه مخدرات آه، مش عارف آه، س- سقب العربيه كان سكران اللي هي الحاجات الفضايح اللي بنشوفها في هوليوود دي لان دي بره القايمه بتاعتنا احنا كله هنتكلم عليه ان هم في صميم عملهم اللي هو اكل عيشهم يعني وما طلعش احسن ما احنا كنا متوقعين فنبدا القائمه بتاعتنا بس طبعا قبل ما نبدا زي ما احنا متعودين نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في اول اسم معانا وده طبعا اجنبي بقى او في هوليوود وهو طبعا الممثل المحبوب او اللي كان محبوب بمعنى اصح ويل سميث طبعا يا جماعه ويل سميث انا من الممثلين المفضلين بالنسبه لي انا بحبه جدا من ايام ما طلع لنا في في Bad Boys و Men in Black و Independence Day وطبعا النجوميه بتاعته قلت جدا الفتره اللي فاتت بعد طبعا ال- الصفعه الشهيره او القلم الشهير اللي ضربه لكريس روك ال stand-up comedian في حفله توزيع الاوسكار الاخيره في 2022 هو بقى طلع اعتذر يا جماعة في سنة 2013 عن فيلم سيء جدا قام ببطولته ومع ابنه وهو فيلم After Earth سنة 2013 الفيلم يا جماعة كان المفروض طبعا هو المفروض طلع هو وابنه اللي طبعا هو زقه علينا بالعافية يعني آه، واخراج المخرج ال ups and downs كتيره ام نايت شيامالان احنا في المستقبل وهم المفروض آه، آه، مسافرين على سفينه فضاء يحصل لها crashing على آه، الكره الارضيه او كوكب الارض في المستقبل اللي هو ما بقاش في حد عايش فيها خلاص فبقت هوستل يعني بقت بقى ايه آه، العيشه فيها صعبه الحيوانات بقت اجريسيف وكده وابنه بيحاول بقى ايه يوصل لمحطه معينه عشان يطلب النجده وهو ايه مصاب في السفينه تمثيله يا جماعه كان سيء جدا في الفيلم انا مش عارف هو ازاي يعني وافق على فيلم بالمنظر ده وطبعا مش هنتكلم على تمثيل ابنه جيدن سميث يعني ضايع بمعنى اصح ممثل ضايع وهو ما مثلش اي فيلم تاني بعد كده على فكره آه، طبعا هو جيدن سميث كان آه، ويل- هو بص معروف يا جماعه ان ويل سميث آه، بي دايما بيتهم في هوليوود بال nepotism nepotism يعني ايه الواسطه ان دايما بيدخل ولاده وبناته في افلامه وكان بيدخلوا دخلهم وهم صغيرين يعني مثلا دخل جيدن سميث في فيلم The Pursuit of Happyness طبعا فيلم كان مؤثر وفيلم جميل جدا بس هو كان طفل وجيدن سميث عمل بعد كده فيلم الاطفال بتحبه قوي هو طبعا فيلم ال remake بتاع The Karate Kid اللي كان طبعا قايم معاه جا- في البطوله جاكي شان وكله بيحب جاكي شان يعني الفيلم ده اطفال بتحبه جدا وطبعا هو remake لفيلم كلاسيكي في فتره الثمانينات وكان okay تمثيله كان كويس يعني جه بقى لما كبر بقى شويه في فيلم After Earth ده ضايع تمثيله وحش قوي وهو ما مثلش اي فيلم تاني بعد كده طبعا ويل سميث طلع اعتذر على الفيلم وقال كان آه، آه، اختيار سيء و وما تجهزلوش كويس وبتاع وكان يا جماعه الانقح ايه بقى ان ويل سميث كان المفروض هيعمل فيلم ايه مكانه يعني هو كان مترشح له فيلم معين يعمله واعتذر عنه عشان يعمل After Earth ده كان مترشح له فيلم Django Unchained يا جماعه ايوه بتاع كوينتن تارانتينو اللي قام بيه في اللي قام ببطولته طبعا جيمي فوكس والرائع كريستوفر فالتس والرائع اكتر ليوناردو دي كابريو طبعا كلنا عارفين دور الشر اللي هو قام بيه فكان المفروض هو كان هيقوم بدور Django يا جماعه واعتذر عنه عشان يعمل After Earth ماشي يا فنان والنتيجه كانت وحشه جدا الصراحه ونيجي للاسم اللي بعد كده وهو بقى ايه في مصر هنا وهو طبعا الفنان احمد فهمي آه، باعتذار يعني غير مباشر عن مسلسل اللي كان وحش جدا الصراحه يعني وصدمنا كلنا مسلسل رجاله البيت طبعا يا جماعه مسلسل رجاله البيت كان نزل في رمضان اللي هو كان في عز الكوفيد في عز لما احنا كان في ال lockdown وقافلين على نفسنا وما نخرجش وكده الحمد لله انها عدت على خير وربنا يرحم اللي توفاهم الله يعني وربنا معادها ايام المفروض ان كان مسلسل كان المفروض ده اللي هيبقى الكوميديا الفظيعه بقى ان هو كان احمد فهمي واكرم حسني بعد الدويتو اللذيذ جدا اللي كانوا عملوه قبل كده في مسلسل ريح المدام ف عاملين المسلسل ده بقى وطبعا معاهم طبعا الناس المعروفه بقى بيومي فؤاد عارفه عبد الرسول وناس تانية كتير مع المخرج طبعا الكوميديان الجامد جدا احمد الجندي المسلسل يا جماعه بعد الحلقه السادسه تقريبا ما حدش اتفرج عليه بعد كده لان كان المسلسل لا يمت للكوميديا باي صله كان دمه تقيل جدا وافيهات وحشه وكل اجمع على كده لدرجه ان بيومي فؤاد نفسه كان طلع وقتها في خبر في جريده يعني مش فاكر جريده الوطن او كده وقال احنا دمنا تقيل جدا ومش عارفين نضحك وخلوه بعد كده يعدل في كلامه المسلسل كان شغال وكده قالك ما يصحش يعني والمسلسل لسه شغال نفسيه الفنانين اللي شغالين فيه وكده يعني فغير كلامه اللي هو ايه كان ممكن نشتغل احسن يعني وطبعا احمد فهمي هو كان معروف وقتها ان هو ردوده في السوشيال ميديا ما بتبقاش احسن حاجه يعني لكن هو وقتها الناس بقى قعدت ابتدت تكتب له اللي هو لا يا احمد انا مش متعودين منك على المستوى الوحش ده ايه ده ايه اللي حصل انا يا عم ساكن في انجلترا وبتابعك ايه الاعمال إيه المسلسل اللي مش حلو ده وواضح ان في حاجه غلط وهو طلع قال في السوشيال ميديا يعني قال انا عارف يا جماعه ان المسلسل مش احسن حاجه والمره الجايه هيبقى الدنيا احسن وانا اسف وبتاع فحلو لا حركه كانت شجاعه وكويسه جدا وان هو كمان ينزل, ينزل اللي هو الاعتذار البسيط ده وهو المسلسل لسه شغال وطبعا المسلسل يعني للنسيان الصراحه لان كمان هو المسلسل لما اتعمل من حظهم السيء انه كان بيتعرض في التلفزيون كان في DMC تقريبا في رمضان وفي نفس الوقت على قناه ON تقريبا كان بيتعرض في نفس الوقت مسلسل ب وش فطبعا ب وش مسح في المسلسل رجاله البيت يعني واه انا هقول رجاله البيت وهكون مؤدب مش هقول كلمه تانية ونيجي للممثل اللي بعد كده اللي اعتذر برضه عن عمل وحش جدا هو قام بيه وهو الفنان الانجليزي الراحل بوب هوسكنز بصوا يا جماعه انا الفنان بوب هوسكنز لا يعني ماليش فيه قوي يعني يعني هو اصلا كان ممثل انجليزي مشهور جدا فتره الثمانينات والتسعينات لغايه ما توفى من قيمة حوالي خمس ست سنين تقريبا من وقتنا هذا لكن هو كان له فيلم يا جماعه في اوائل التسعينات يعني من الافلام اللي شكلت جيل كامل وشكلتني انا شخصيا والفيلم ده كنت بحبه قوي وهو الفيلم الرائع هو Framed Roger Rabbit او الارنب روجر زي ما كنا بنقولها هنا في مصر الفيلم ده كان طفره يا جماعه في ال filmmaking ان هو ايه, إيه الفيلم كان live action وناس كرتون وشخصيات كرتونيه في نفس الوقت وكمان مش بس كده هم بس طالعين في مشهد مثلا ده واقف بيكلم ده اللي هو الحاجات القديمه يعني لا كان في التحام بينهم كان واحد يمسك حد شخصيه كرتونيه كان واحد اللي هو مثلا يتكلموا مع بعض كانه قاعد في الاوضه معاه كان مثلا يغطيه مثلا بملايه مثلا يبقى يبان ان هو فعلا متغطي يعني اللي هو يبان انه بيركب عربيه وهو راكب جنبه يعني كان فعلا الفيلم الطفره في عالم ال filmmaking وعالم كان ال graphics وقتها طبعا كان اللي قام بيها طبعا الاستوديو الرائع ILM والفيلم كان للمخرج الرائع روبرت زيميكس والفيلم ده كان مكسر الدنيا المخرج روبرت زيميكس كان لسه خارج يا جماعه fresh من الثلاثيه الرائعه Back to the Future فالفيلم ده كان حلو جدا وشكل فعلا جيل كامل وكان نقله في نوعيه ال movie making يعني ايه اللي حصل بقى بعديها بسنتين سنه 93 اه سنة 1993 طلع في فيلم ايه بقى يا جماعة والمشكلة مش في اسم الفيلم المشكلة في الفيلم ذات نفسه وهو Super Mario Brothers ايوه انا بتكلم على Super Mario اللي هو Super Mario بتاعنا ده يهو ياخد المشروم يكبر وياخد النجمه مش عارف يجرى له ايه Super Mario Nintendo المفروض ان كان الفيلم يا جماعه معمول ان هو live action يعني مش حتى فيلم كرتون مثلا وما فيهوش الالوان الجميله بتاعت ماريو وكده كان المفروض انه فيلم live action وت... ودخلوا فيه حاجات dystopian future يعني كانهم مدخلين شويه Blade Runner على شويه مش عارف Total Recall يعني مدخلين science fiction في عالم بتاع ماريو والنتيجه كانت في منتهى السوء يعني الفيلم يعتبر ان هو واحد من اوحش الافلام اللي اتعملت يعني وكان طبعا هو والفنان ال Latino اللي هو جان ليجويزامو كان ده اللي قايم كان باب هوسكنز قايم بدور ماريو وليجويزامو قايم بدور لويجي الاخين طبعا ويعني الفيلم من الاخر فيلم وحش جدا يعني والاتنين مخرجين كان راجل ومراته آه، يعني كانوا الاتنين بيتخانقوا مع بعض on set وهما بيشتغلوا في الفيلم يعني كانوا totally unprofessional بوب هوسكنز كان بيتخانق معاهم اخراجكم وحش جدا ايه الفيلم القرف ده آه، كانوا عايزين يحاولوا هو ولجوزامو يخرجوا من الفيلم لكن لقوا طبعا ان ال contract اللي عليهم هيدفعوا فلوس كتيره وبتاع فقضوا الوقت طول ال- تصوير الفيلم قضوه هما سكرانين عشان يعني ينسوا المأساة اللي هما عايشينها يعني وطبعا بعد كده طلع بوب هاسكنز اعتذر عن الفيلم وقال لك فيلم سيء جدا ووصمة عار في التاريخ بتاعي يعني وكده واتمنى الناس ما تتفرجش عليه وبتاع وفعلا كان عنده حق ان هو بعد كده شركة نينتندو قفلت من ان هي تخش في عالم السينما وعالم الافلام يعني غير بعديها ب 30 سنه لما لسه منزله في ديسمبر 2022 فيلم Super Mario Brothers او The Super Mario Brothers Movie وكان طبعا آه، animation وكان في منتهى الجمال واتكلمنا عنه في ال channel هنا وطبعا ده فتح نفسها ان هي بقى تبتدي تعمل IPs تانية زي Legend of Zelda وزي Donkey Kong وكده فبوب هوسكنز اعتذر عن Super Mario Brothers ونيجي اللي بعد كده آه، الفنان اللي كلنا طبعا بنحبه يا جماعه والمفضلين بالنسبه لي في طبعا الكوميديا وهو طبعا الفنان محمد هنيدي مؤخرا يا جماعه من بعد فيلم ايه تيتا رهيبه لا من بعد فيلم آه، اللي قلنا عليه underrated قبل كده ومن الافلام اللي بحبها جدا في سنه 2015 وهو طبعا فيلم يوم ملوش لازمه وللاسف الشديد محمد هنيدي ما بيعملش افلام حلوه للاسف الشديد يعني يعني هو طبعا عمل مسلسل ارض النفاق ومسلسل آه، ميسيو رمضان ابو العلم رمضان مبروك ابو العلمين حموده الشخصيه طبعا اللي في الفيلم الشهيره واحد من احلى افلامه okay ماشي يعني لكن هو عمل فيلمين يا جماعه كانوا وحشين قوي اللي هما عنتر ابن ابن ابن شداد وفيلم اللي هو طبعا نبيل الجميل اخصائي تجميل السنه اللي فاتت والاتنين يعني كان في اجماع ان هم مش حلوين مش من المستوى اللي احنا متعودين عليه من فنان بحجم محمد هنيدي يعني هو طلع طبعا من قيمه شهرين او ثلاثه يعني ونزل tweet هو بيحب تويتر يعني اللي بقى اسمه X دلوقتي وقال ايه انا يا جماعه عارف ان هو الافلام اللي فاتت انت ما عجبتش ناس كتيره جدا وان ما كانتش على المستوى اللي انتوا مستنيينه دايما مني واستنوني في الفيلم الجاي ان هو ايه هيطلع حاجه حلوه قوي واللي طبعا مرجع المخرج سعيد حامد اللي طبعا اخرج له آه، احلى افلامه صعيدي وهمام وطبعا آه، جاءنا البيان التالي فهو اعتذر عن افلامه اللي كانت قبل كده وبيشوقنا يعني لفيلمه الجديد وبصراحه كده يا ريته ما شوقنا الصراحه ونيجي برضه بعد كده لمن الفنانين الشجعان اللي برضه اعترفوا ان الف- المسلسل المره دي كان مش حلو يعني زي مثلا مسلسل رجاله البيت مع احمد فهمي اعتذر عنه إيه، طبعا الفنان الرائع المحبوب اللي كلنا بنحبه جدا يحيى الفخراني ايوه يحيى الفخراني آه، طلع مره واعتذر عن مسلسل وهو في نص ما المسلسل شغال على فكره وهو مسلسل نزل سنه 2005 وهو المرسى والبحار إيه، بصوا يا جماعة المسلسل المرسى والبحار كان كتابة السيناريست الرائع إيه، محمد جلال عبد القوي إيه، الراجل ده دايما بيركز في أعماله على العلاقات الأسرية آه، علاقة آه، العيلة ببعض آه، الأب وأولاده حاجات كده وطبعا شفنا ده في ال- آه، الجزئين الفوق الرائع الكلاسيكيين طبعا المال والبنون والمسلسل ال- الرائع آه، مع نور الشريف طبعا حضرة المتهم أبي كان المسلسل ده حلو جدا وعمل قلبان وقت ما نزل كفاية اسم إيمان العاصي وقتها اللي هو نجار هو اشتهر المسلسل باسم نجار ده آه، كان طبعا إيمان العاصي ده كان أول دور ليها أو أول مرة نتعرف عليها عمل بقى مع يحيى الفخراني مسلسل المرسى والبحار المسلسل يا جماعه ابتدى حلو جدا كان آه، طبعا آه، آه، يحيى الفخراني قايم بدور بحار مع ابنه فارس ومراته طبعا كانت قامت بدور الفنانه القديره محسنه توفيق كانت دور رائع يعني نص الاولاني من المسلسل كان حلو جدا يا جماعه هو وابنه وبتاع وفجاه ابنه سافر وسابهم وكده ورجع بعد كده يحيى الفخراني على صغير يعني فما كانتش لايقه الصراحه ان هو ايه يبقى هو على صغير بنفس شكل تقريبا وحجم الوالد يعني اللي هو كان دوره في المسلسل فكان مش لايقه خالص يعني اللي هو كان انبليفبل وبقى جه بقى وقلنا مش مشكله آه، ادينا هنكمل المسلسل ونشوف يعني وكان المسلسل ماشي برتم كويس جه بقى في اخر آه، عشر حلقات يا جماعه مسلسل تاني خالص ال- البلوت بقت وحشه المسلسل بقى باستعجال كده مش فاهمين هو ايه اللي بيحصل واضح ان هم يا اما استعجلوا في الكتابه يا اما آه، ما لحقوش يكملوا التصوير فطلعت النتيجه وحشه في الاخر يعني وطلع هنا في نص المسلسل في- او قبل ما يخلص يعني في رمضان ال- طبعا الفنان يحيى الفخراني بكل شجاعه وقام قايل يا جماعه المسلسل مش المستوى اللي انتوا متعودين عليه مننا سواء انا او المخرج او الكاتب او كده التيم اللي انتوا دايما متعودين عليه وانا بعتذر ان المسلسل ما عجبكمش والمسلسل الجاي يبقى احلى ان شاء الله وطبعا شجاعه حلوه جدا من الاستاذ يحيى الفخراني انه طلع يعتذر عنه والمسلسل يعني من المسلسلات اللي مش الواحد بيحب يفتكرها يعني قوي لان هو نهايته ما كانتش حلوه من الاخر يعني حتى ف اتكروت للاسف ونيجي اللي بعد كده وهو طبعا برضو مسلس- ممثل مصري معانا وبيعتذر جدا عن الفيلم ده اللي هو بيعتبر فيلم سقطة في تاريخه الفني وهو طبعا الفنان حسين فهمي بفيلم قصاقيس العشاق مش هستغرب لو في ناس ما تعرفش الفيلم ده او ما سمعتش عنه اساسا فيلم قصاقيس العشاق ده يا جماعه نزل سنه 2001 آه، وكان بصوا بقى كان بطولة نبيل عبيد حسين فهمي وياسر جلال وناس تانية وكان كتابة وحيد حامد وإخراج المخرج الجامد جدا سعيد مرزوق طب ايه الحكايه ليه الفيلم ده وقع كده وليه هو بيعتذر عنه مبدئيا يا جماعه ال- آه، الفيلم كان فيه مشاكل كتير جدا في الكواليس بتاعته يقال ان كان فيه مشاكل بين المخرج وبين الفنانه نبيله عبيد والمنتج الفيلم كان فيه مشاكل في الكواليس يعني كانت نتيجتها ان يقال ان في النص المخرج انسحب وح- والمساعد بتاعه هو اللي كمل الفيلم مكانه آه، لدرجه ان الكاتب وحيد حامد آه، على فكره ما بيحبش كان الله يرحمه ما بيحبش يتكلم عن الفيلم ده خالص ولا يجيب سيرته في اعماله او كده اتفرج على جو آه، حته من الفيلم يعني من اللي اتعملت والمنت- قبل ما تتمنتج وكده وقال لك مش ده الفيلم اللي انا عامله انتوا ازاي قصيتوا منه حاجات كتيره جدا كده إيه، لا ت- الفيلم طالع بطريقه وحشه جدا لو سمحتوا شيلوا اسمي من على تتر الفيلم ومن على البوستر بتاعه وده اللي حصل فعلا وانا لغايه قريب ما كنتش عارف ان الكاتب وحيد حامد هو اللي إيه، عمل الفيلم ده نزل الفيلم من هنا إيه، من الاخر كده يا جماعه لو سالتوا اي حد هيقول لك ما يعرفش حاجه عن عن الفيلم ان الفيلم ما حدش اتفرج عليه وقعد في سينما اسبوع واحد بس بالظبط كده اسبوع واحد واتشال لدرجة إن حسين فهمي يا جماعة لغاية النهاردة بيعتذر عن الفيلم ده بيقول الفيلم ده واحد من أوحش التجارب اللي أنا مريت بيها والفيلم نزل مهلهل ووحش جدا إيه هو قصة الفيلم ن- نبيلة عبيد برضو آه، قايمة بدور رقاصة الظاهر إن هي كان بتعيد آه، ال role الشهير اللي هي كانت عملته طبعا في الراقصة والسياسي لكن حكم السن يعني ما كانش هيبقى م- يعني believable أوي المرة دي يعني ف وبتعرف رجاله كتيره وكل واحد منهم بتاخد حته من هدومه وتعمل ميها- منها في الاخر ايه مفرش للسرير او كده اللي هو ايه قصاقيص بتاعت العشاق بتوعها يعني يعني مش عارف ايه الفكره يعني آه، وحسين فهمي يع- يكتشف الموضوع ده وهي المفروض حبته وهو آه، رضي بيها وهي كده يعني فيلم كان مش حلو خالص يعني ده القصه بتاعته انا ما شفتوش لان زي ما قلت لكم الفيلم ده مختفي ومحدش اتفرج عليه خالص وكل اللي من- متبقي من الفيلم ده ان حسين فهمي لغايه النهارده بيعتذر عنه وطلب من من صناع الفيلم بعد ما نزل باسبوع كده قال لك لو سمحتوا شيلوا اسمي من على تتر الفيلم والفيلم ده انا ماليش علاقه بيه خالص انا عمري ما اتبهدلت كده ف من الاخر فيلم للنسيان وحسين فهمي عايزنا كلنا ننسى الفيلم ده وعلى فكره الفيلم ده كان تقريبا اخر فيلم للمخرج سعيد مرزوق تقريبا يعني بطل اخراج بعد كده بسبب الفيلم ده قال لك خلاص اتعشت على كده يعني ونيجي لرقم واحد معانا في القايمة وده الأشهر يعني وده في هوليوود طبعا أشهر واحد بيعتذر لغاية النهاردة على فيلم سيء جدا وهو طبعا الفنان المحبوب جدا جورج كلوني بفيلم باتمان أند روبن 1997 بصوا يا جماعة المفروض ان كان المخرج بتاع الفيلم اللي هو جول شوماخر آه، هو مش من المفضلين بالنسبة لي بس كان هو فترة التسعينات عمل افلام حطيته على الخريطة جامد يعني اللي هو بس طبعا كان في Batman Forever الاول لان كان لو تفتكروا ان الفيلمين الاولانيين بتوع باتمان كان باتمان و Batman Returns كان اخراج المخرج تيم بيرتون وكانوا في منتهى الروعة واتكلمنا عنهم قبل كده وكانوا dark قوي الجو المظلم القوي بتاع تيم بيرتون والجو اللي لايق على باتمان يعني آه، الاستوديو بتاع آه، الاستوديو Warner Brothers طلبوا طبعا من آه، تيم بيرتون يخف ال darkness شويه وكده عشان ايه يبقى في انوار يبقى الدنيا light كده ولذيذه عشان ايه يبيعوا العاب من الاخر يعني هو رفض فانسحب من الفيلم وانسحب معاه مايكل كيتون طبعا وجي بعد كده جورج شوماخر عمل فيلم Batman Forever جاب فال كيلمر يقوم بدور بروس وين اللي قام بالدور كويس على فكره وكان معاه بقى ايه ناس كتيره بقى تومي لي جونز وجيم كاري في عز نجوميته وطبعا قام بدور The Riddler خرافه يعني ونيكول كيدمان وكريس اودونل اللي عمل دور روبن كان اول مره نشوف روبن بقى ايه في live action movie باستثناء المسلسل القديم بتاع الستينات طبعا الفيلم نجح جدا يا جماعه وكان جورج شوماخر عمل فيلمين برضو مهمين قوي في فتره التسعينات كان فيلم The Client الفيلم ده ترشح لاوسكار وفيلم A Time to Kill مع ساندرا بولوك و سامويل جاكسون الفيلمين دول كانوا مهمين جدا يعني قام جم بعديها بسنتين قاموا عاملين فيلم Batman and Robin وايه بقى المره دي آه، ال star power مين الشرير بقى اللي هو Mister Freeze قايم بدوره ارنولد شوارزنيجر وكان المفروض فال كيلمر انسحب من الفيلم لان هو كانت هي كانت اخلاقه وحشه اساسا فيعني آه، طردوه من الفيلم من الاخر وجي بعد كده يعمل باتمان جورج كلوني وجي بعد كده اوما ثيرمان عملت Poison Ivy فكان برضو ايه كوكبه من النجوم وكده يعني الفيلم يا جماعه طلع واحد من اوحش الافلام اللي الواحد يشوفها في حياته يعني ما تفهمش ده فيلم اطفال ولا فيلم استخفاف ولا فيلم معمول تلصقه يعني تخيلوا باتمان يطلع يبقى دمه خفيف وبيقلش ده ما ينفعش يعني الفيلم يعتبر ان هو بي- بيجيبوه دايما في امثله ازاي تعمل فيلم وحش ازاي تعمل فيلم قالش يعني تخيل يا جماعه باتمان اللي هو ال Dark Knight اللي بيحل الجرايم اللي بيوقف المجرمين وال... والسايكوز وكده بافيهات الافلام الكوميدي او اللي مش كوميدي اللي بتتعرض في السينما المصريه دلوقتي ما هو هيطلع فيلم وحش جدا وده اللي حصل الفيلم يا جماعه طلع واحد من اوحش الافلام اللي اتعملت ولغايه النهارده يعني جورج كلوني ايه بيعتذر عن الفيلم ده في كل مره في كل مقابله يقول لك دي اوحش تجربه انا مريت بيها لدرجه يا جماعه ان هو ايه احنا في اواخر التسعينات ما كانش لسه بقى لا في فيسبوك ولا social media ولا كان في انترنت في اماكن معينه يعني فطلب هو كان عايش في كاليفورنيا طبعا في لوس انجلوس طلب ان ايه ان اي حد في ولايه كاليفورنيا شاف الفيلم ده يقابله او يبعت له يعني على المكتب بتاعه وهو هيرد له ثمن التذكره يعني اللي هو ايه انا اسف يا جماعه على الفيلم ده وادي فلوسك يا عم اهي وقال لك حتى كمان ان الفيلم ده كان سبب في ايه ان Warner Brothers تكش خالص من افلام باتمان وتقفل آه، على ال franchise وما تعملش اي افلام تانية غير طبعا في سنه 2005 لما عملت rebirth لل franchise بفيلم Batman Begins مع المخرج الرائع كريستوفر نولان وكانت دي بقى بدايه سلسله The Dark Knight فجورج كلوني لغايه النهارده بيعتذر على الفيلم والفيلم الصراحه من اوحش الافلام اللي الواحد يشوفها واخد اربعه على IMDb يعني honorable mention معانا برضو يا جماعه في القائمه وهي دي آه، يعني فكاهه شويه يعني دمها خفيف يعني وهو طبعا كابتن آه، النادي الاهلي والحارس المرمى الشهير عادل هيكل لما طلع في فيلم الرائع اشاعه حب كلنا عارفين ان دوره في اشاعه حب كان حاجه وحشه جدا كان تمثيله تعبان قوي وهو طبعا طلع بعد كده قال لك كانت يعني انا كان دمي تقيل قوي انا ما بضحكش انا كل ده ان هم طلعوني في الفيلم عشان بعد طبعا النجاح الرائع اللي عمله طبعا المايسترو صالح سليم بدوره الرائع في فيلم الشموع السوداء فقالوا ايه طب ما يلا تعالى عادل هيكل بقى ايه الراجل آه، قو- آه، قوامه كويس وشكله كويس وكده يجي يمثل وبتاع وطبعا كان تمثيله سيء جدا ولغايه النهارده بيقعد يقول كانت تجربه وحشه ومش بيعتذر لان الموضوع كوميدي يعني فاللي هو ايه لا انا لان هو مش ممثل فقال لك ايه دي كانت تجربه وحشه قوي واتمنى ان ما حدش زيي يحاول يعمل زيي يعني من الاخر يعني بس يا جماعه ودي نقدر نقول قائمتنا بالفنانين اللي اعتذروا على افلام وحشه و- ومش هم بس طبعا في كتير اعتذروا عن حاجات تانية إيه لها دعوه بقى ب whitewashing او اللي هو مثلا المفروض انه دور المفروض يبقى حد صاحب بشره سمراء قام فلان طلع دهن وشه ويمثل مكانه يعني يعني كان آه، في برضو اعتذارات كتيره في هوليوود بالذات إيه وممكن يبقى لها قائمه تانية فلكن دي قائمتنا في الوقت الحالي وطبعا اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وطبعا فضلا وليس امرا زي ما احنا متعودين لو عجبتكم تعملوا لي ratings من 1 ل 5 عشان الموضوع ده بيساعد جدا وتعملوا لي follow على Apple Podcasts وعلى Spotify وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين والقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه بشكركم جزيلا